حبيب للفايز والقريب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع هدايا النبي صلى الله عليه وسلم وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله هدايا النبي صلى الله عليه وسلم هدايا النبي التي لا تنقطع أبدا كانت لي هدايا للصحابة وهدايا لبعض التابعين وهدايا لكل المسلمين في كل زمان ومكان وما زالت الهدايا تصل إلينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هديك ودلك وسمتك ومعاملاتك وأخلاقياتك وسيرتك العطرة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا تعالوا كالعادة نفتح علبة الهدايا عشان نشوف صاحب الهدية الجميلة اللي فاز بيها هذه الليلة بسم الله صاحب هدية الليلة كانت هديته عجيبة قوي أي واحد فينا يا جماعة بيتمنى انه لما يقول يا رب ربنا يستجيب دعاءه صح كده ويتمنى كمان انه يا سلام بقى لو ربنا يكرمه اكتر واكتر انه يبقى زي سيدنا مثلا سعد بن ابي وقاص الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم استجب لسعد اذا دعاك حاجه جميله قوي ان الواحد مثلا كل ما يرفع ايديه ربنا يستجيب دعائه فلو كان مريض ربنا يشفيه لو كان بنت عايز تتجوزها هتتجوز لو كان فاي حاجه نفسه انها تتحقق له لو كان مستجاب الدعاء هتتحقق بفضل الله سبحانه وتعالى لكن هذا الضيف الكريم اللي احنا هنعيش مع هديته الليلة هذه الليلة ده كان هديته عجيبة جدا مش كان لما بيدعو كان ربنا بيستجيب دعائه لا ده كان لما يقسم على الله الله عز وجل يبر قسمه ويستجيب له حس معايا بالمعنى أنا ممكن أقول يا رب اللهم اغفر لي بدعي إن ربنا يغفر لي إنما تخيل بقى لما أقول اللهم إني أقسم عليك أن تغفر لي يا خبر أبيض دي منزلة عظيمة جدا وكبيرة جدا يا جماعة إن أنا مش مجرد إن أنا بطلب ده أنا بأقسم على الله طب السؤال هل يجوز للمسلم إن هو يقسم على الله؟ تمام يجوز وبرضه تمام ما يجوز آه الإجابتين صحاح يجوز لو أنا أقسمت على الله مش عشان أنا مغرور بعبادتي لا أنا بأقسم على الله بحسن ظني بالله إن أنا يا رب لو أقسمت عليك ستبر قسمي لأنك أنت الكريم الجواد الودود سبحانه وتعالى الذي يتودد إلى عباده وهو الغني عنهم يبقى في الحالة دي يجوز أن أنا أقسم على الله لو كان بحسن ظني بالله أما لو كنت أنا بأقسم على الله من باب إن أنا حاسس بعجب كده وغرور في الطاعة اللي أنا بعملها وإن أنا حاسس إن أنا عملت كتير أو وقدمت كتير وأكيد لما هأقسم على الله ربنا هيستجيب دعائي ما يجوز في الوقت دوت لأن هذا من الكبر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حرم على الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر خبر أبيض قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ربنا يعافينا ويعافيكم من الكبر لحد الآن يا شيخ محمد ما عرفناش مين الضيف بتاع الليلة ومين صاحب الهدية اسمع الحديثين دول تعرف من خلالهم صاحب الهدية الحديث الأولاني رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب أشعف أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره رب أشعف أشعف شعره منكوشة كده ومعفرة أغبر وشه مطرب ولا جسمه مطرب واخد بالك ذي تمرين لابس حت لبس كده مقطع حتتين مش عارف ازاي واخد بالك ولبس قديم كده ومقطع ذي تمرين مدفوع بالابواب لو خبط على اي حد ما حدش يرضى يستقبله في بيته اصلا اول ما يعرف انه فلان يروح قافل باب في وشه بيقول لك هذا هذا الرجل ممكن يكون وانت يعني عشان ما تستهترش بحد ممكن يكون انسان فقير وغلبان وظروفه تعبانه ولابس لبس اه بسيط لكن هذا الانسان ممكن يكون بيحمل ايمان في قلبه كالجبال بل اشد من الجبال. عايز اقول لك ما تستهترش بحد وما تحتقرش حد لان ربنا سبحانه وتعالى فوق يعني يعني فوق عرشه سبحانه وتعالى يتعامل مع الناس لا من خلال أشكالهم ولا من خلال جمالهم ولا من خلال فلوسهم لا يتعامل معهم إلا بما في قلوبهم من الإيمان والتقوى والطاعة إن أكرمكم عند الله أتقاكم في الحديث اللي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم يبقى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول رب أشعث أغبر ذي ثمرين مدفوع من الأبواب لو أقسم على الله لأبره دي رواية الإمام مسلم رواية الإمام الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من أشعث أغبر ذي ثمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر منهم البراء بن مالك الله عرفنا ضيف الليلادي وعرفنا صاحب هدية الليلادي البراء بن مالك ده مين ده بقى ده أخو أنس بن مالك أنس بن مالك ده مين خادم النبي صلى الله عليه وسلم الذي تشرف بخدمة النبي عشر سنوات الله أكبر خدم النبي وهو عنده عشر سنين وخلص خدمته عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عشرين سنة طيب البراء بن مالك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الأصناف الذين لو أقسموا على الله لأبر الله قسمهم يعني البراء لو حب ان ربنا يرزقه مش هيقول يا رب ارزقني هيقول اللهم اني اقسم عليك ان ترزقني برضه مش غرور ولا عجب انما حسن ظن بالله سبحانه وتعالى البراء بن مالك لو حب ان هو يموت شهيد مش هيقول يا رب ارزقني الشهاده انما هيقول اللهم اني اقسم عليك ان ترزقني الشهاده تخيل حضرتك لو ربنا اعطاك المنزله الكبيره ديت ان انت لو عوزت اي حاجه اللهم اني اقسم عليك ان ترزقني بكذا خد بالك ده كان البراء ابن مالك رضي الله عنه وعن أخيه أنس ابن مالك طيب السؤال اللي بيخطر على بالنا في كل حلقة البراء ابن مالك كان من الناس اللي النبي وضح وأخبر أنه لو أقسم على الله لأبر الله قسمه ماذا قدم البراء بن مالك علشان يفوز بالمنزلة والمرتبة العالية ديت رقم واحد شهد البراء بن مالك جميع الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا غزوة بدر وقلت لحضراتكم قبل كده في كتير من الصحابة ما شهدوش غزوة بدر لم يتكاسلوا ولم يتقاعسوا ولم يرفضوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإنما النبي لما كان خارج ما كانش قايل لهم إنه راح يجاهد بل إن النبي نفسه ما كانش يعرف إنه راح يجاهد النبي خرج هو وبعض الصحابة من أجل الحصول على العير واخد بالك دي كان جاي بيها أبو سفيان طب أبو سفيان قدر يهرب بيها فتحول الأمر بعد ذلك إن أهل مكة لما عرفوا إن في حد هيتعرض للعير طلعوا بالجيوش بتاعتهم كانوا 1000 واحد والصحابة مع النبي كانوا 200 كانوا 214 واحد فحصل جهاد ما بين النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 314 حصل جهاد ويعني ايه ولقاء ما بين معسكر الايمان والتوحيد وما بين معسكر الشرك والكفران وحصلت معركه بدر اللي هي يوم الفرقان خدوا بالكم من حاجة كانت حاجة ما كانش حد مجهز لها أصلا فعشان كده كتير من الصحابة ما خرجوش كان من ضمنهم البراء ابن مالك رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين الحاجة الثانية البراء بن مالك كان من أهل بيعة الرضوان الله الذين قال عنهم جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة كانوا كم واحد يا شيخ محمود كانوا 1400 واحد بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان تحت شجرة الرضوان طيب جميل جدا ال 1400 دولت واخد بالك الله عز وجل حكم عليهم في كتابه بأنه قد رضي عنهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة يبقى ال 1400 دول احنا على يقين من إن ربنا راضي عنهم سبحانه وتعالى ونعمة الرضا دي أعظم نعمة يا جماعة كما ثبت في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم أن الله عز وجل يطلع على عباده من أهل الجنة في الجنة يطلع عليهم هم في الجنة فيقول يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك فيقول سبحانه وتعالى هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة احنا عايزين أكتر من كده فيقول ألا أعطيكم شيئا أفضل من ذلك إيه رأيكم بقى أديكم حاجة أفضل من كل اللي أنتم فيه في الجنة ده أفضل ملح فيه في الجنة دي الجنة اللي يا رب يعني أنت قلت عنها كما في الصحيحين أعددت العباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في حاجة في الجنة أفضل من الأنهار والأشجار وال وال وال والطيور التي تطير وال- وتسقط بين أيدينا مشوية والثمار والفواكه وكل دوت وكل واحد ليه أربع أنهار وخيمة من لؤلؤة مجوفة وغرف و... و... وكل ده والحور العين في حاجة أحسن من كل ده قال أجل أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا الله يقول اللي أفضل من اللي أنتوا فيه ده كله ما هو لولا أن أنا راضي عنكم ما كنتوش بقيتوا هنا ولا اتمتعتوا المتعة دي كلها فأنا لما أحل عليكم رضواني ولا أسخط عليكم بعده أبدا تضمنوا أن أنتوا تعيشوا مخلدين في جنة الرحمن عند الملك سبحانه وتعالى يبقى إذا البراء بن مالك شهد بيعة الرضوان التي قال عنها جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة رقم ثلاثة كان ليه دور عظيم جدا في حرب المرتدين فماذا صنع البراء بن مالك في حرب المرتدين وماذا صنع في حديقة الموت ده اللي احنا هنعرفه ولكن بعد الفاصل صلى على الحبيب دي هدية من الحبيب للفا أفوز معاهم وأكون ويا الحبيب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نشوف الهدية العظيمة الجميلة التي حصل عليها البراء ابن مالك اللي هو أخو أنس ابن مالك رضي الله عنه وعن أخيه وعن الصحابة أجمعين قلنا يا جماعة أول حاجة فعلها البراء بن مالك الذي فاز بهذه المنقبة والهدية العظيمة أنه لو أقسم على الله لأبره انه كان آه، آه، شهد كل الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا غزوة بدر الحاجة الثانية أنه شهد بيعة الرضوان الحاجة الثالثة أنه كان له دور عظيم في حرب المرتدين في معركة اليمامة في معركة اليمامة خالد بن الوليد قال للبراء بن مالك قال له قم يا براء وعشان تقاتل عشان ايه ان البراء ده كان كان عمر بن الخطاب كان يقول البراء مهلكة في القوم مهلكة يعني ايه هو كان جريء جدا في القتال فكان عمر بن الخطاب كان يقول لهم ما تأمرهوش على سرية لأنه لو أمرتوه على سرية هيهلك الجيش لأنه جريء جدا فيخش في أماكن الخطر ويدخل الجيش وراه فممكن الجيش يقتل بسبب جرأة البراء بن مالك كان عمر بن الخطاب بيحكم عليه إن هو إيه ممكن يعني من جرأته حاجة ما حصلتش يعني فالبراء بن مالك خالد بن الوليد قال له قم يا براء فقام البراء فحمد الله وأثنى عليه ثم نادى على الجيش وقال لهم يا أهل المدينة لا مدينة لكم اليوم وإنما هو الله والجنة خلاص انسوا ان انتوا تفكروا بقى ترجعوا المدينة ولا ان انتوا تكونوا عايزين اي حاجة من امور الدنيا انسوها خالص لا تتذكروا هنا الا الله والجنة بس اسعوا بقى كده للنصرة او الشهادة وربنا يكرمكم بجنة الرحمن سبحانه وتعالى ثم حمل وحمل الجيش خلفه وانتظر وانتصر بفضل الله على اهل اليمامة ولقي قائد جيش مسيلمة وضربه البراء وقتله بفضل الله سبحانه وتعالى الحقيقة كان ليه موقف تاني عجيب جدا جدا في موقعة كده في برضه نفس الموقعة في نفس حروب المرتدين ديت في مكان اسمه حديقة الموت ايه حديقة الموت حديقة الموت ال- هؤلاء الكفار هؤلاء ال- ال- الذين المرتدين دولت كانوا اجتمعوا في مكان آه، اسمه حديقة الموت لأن أي حد كان بيقرب كان بيتقتل فالبراء بن مالك ما كان منه إلا أن هو طلب من المسلمين اللي معاه قال لهم يا معشر المسلمين ما تفعلوا شيئا سوى أن تحملوني وتلقوني بداخل الحديقة داخل الحديقة في عدد كبير جدا من المشركين الأقوياء أي حد يخش هيتقتل فالبراء بن مالك قال لهم كل اللي تعملوه بس أن أنتوا إيه ارموني جوه فحملوه على ال- سنة رمحهم وراحوا راميين البراء بن مالك جوه الحديقة تخيل حضرتك واحد جوه حديقة اسمها حديقة الموت داخل لوحده يقاتل جيش كامل ده البراء بن مالك عشان تعرف بس ان عمر بن الخطاب لما يثني على حد في شجاعته ده يبقى حاجة ما حصلتش يبقى واحد بألف رجل فرموا البراء بن مالك داخل حديقة الموت فلما دخل ظل يقاتل الجيش اللي جوه حديقة الموت لحد ما فتح باب الحديقة للمسلمين فدخلوا بفضل الله وانتصروا عليهم بفضل الله سبحانه وتعالى وقتلوهم وفي المعركة ديت إن هو دخل عشان يفتح باب الحديقة وعشان المسلمين يخشوا ويقضوا على هؤلاء المشركين انضرب أكتر من 80 ضربة بالسيف المرأة بن مالك تخيل حضرتك واحد داخل يقاتل وينضرب أكتر من 80 ضربة بالسيف ومع ذلك هو متحمل وفضل يقاتل لحد ما فتح باب الحديقة وبفضل الله دخل المسلمون وانتصروا على هؤلاء ال- المرتدين ولذلك بعد الموقعة ديت فضل خالد بن الوليد جالس شهر كامل يعالج البراء ابن مالك تخيلوا حضراتكم قاعد مكرس نفسه خالد بن الوليد شهر كامل يعالج البراء بن مالك بسبب الجروح العظيمة التي كانت بجسده بيقول لحضراتكم انضرب حاجة و80 ضربة بالسيف تخيل واحد لو انضرب ضربة واحدة بسكينة شوف بيحصل له ايه دوت اكتر من 80 ضربة بالسيف وفضل خالد بن الوليد يعالج البراء ابن مالك العجيبة ان البراء بن مالك من كتر شجاعته حضراتكم عارفين ان من ضمن البروتوكولات اللي بيعملوها قبل اي غزوة او قبل اي معركة سواء في الفتوحات الاسلامية او غير ذلك ان هم بيطلعوا واحد من الجيش ده مثلا ويقول هل من مبارز فيبدأوا بمبارزة المبارزة دي ايه فايدتها لها اثر عظيم جدا على معنويات الجيش لو يعني مثلا لو انا في جيش وواحد طلع من الجيش بتاعي وهزم واحد من الجيش التاني مبارزة فمعنويات جيشي انا ترتفع ومعنويات جيشهم هم تنخفض ليه؟ لأن دي عينة وهنا عينة، فالعينة دي لما تنتصر على ديت يبقى معنى كده إن الجيش ده أقوى من الجيش دوت، واخد بالك؟ فالمهم بيقول لك إن البراء بن مالك بقى قتل أكتر من 100 واحد مبارزة في الفتوحات الإسلامية. خد بالك؟ لدرجة إن أنس بن مالك في يوم من الأيام دخل عليه وهو على يعني يعني في على- في مريض وفي على زي ما بيسموه كده على فراش الموت. فلقاه بي يعني بينشد كده إنشاد كده، فبيقول له أتنشد أو أتغني؟ فقال هل تخشى علي أن أموت على فراشي وقد قتلت تسعا وتسعين نفسا من المشركين مبارزة سوى من شاركت فيه من المسلمين في قتله فطبعا يعني قتل 99 وبعد كده كمل بقى أكتر من 100 واحد قتلهم مبارزة البراء ابن مالك البراء ابن مالك في معركة بقى في حاجة اسمها فتح تستر فتح تستر دي أورد القصة للإمام الحاكم بسند صحيح كان حصل هنا بقى موقف موقف عظيم جدا للبراء بن مالك وكانت شهادة البراء بن مالك كان في الموقعة بتاعة فتح توستر فتح توستر دي حصن عظيم جدا محدش قادر يفتحه وبعدين الناس اللي كانوا عايشين في توستر كانوا قافلين على نفسهم الحصن لا حد عارف يدخل لهم ولا حد عارف يعمل ايه يخرج من هناك ما حدش عارف يعمل حاجه خالص وطال الحصار وزاد البلاء على المسلمين من ناحيه لان الحصار طال جدا وطال ايضا ال- البلاء برضو على الفرس اللي هم محصورين جوه الحصن لان ابتدى طبعا ال- الطعام بتاعهم ينفد وابتدى بقى يحصل مشاكل عندهم ونفسهم يخرجوا ومش عارفين يعملوا ايه فبداوا عايزين يتخلصوا من المسلمين بداوا يعملوا ايه من على اسوار مدينة تستر بدأوا يرموا سلاسل كبيرة في آخر كل سلسلة كلوب كلوب ده اللي هو عامل زي يعني عامل زي الهلب كده الكلوب دوت هم كانوا مسخنينه في النار لدرجة ان هو مجرد ما ينزل الكلوب دوت ويغرس في اي واحد سواء في ايده او في رجليه او في وشه او في لبسه مجرد ما يغرس فيه كان بيدوب اللحم ويوصله للعظم لانه كان محمي لدرجة ما تتصورهاش كان يعني كان اشد توهجا من الجمر فالمهم فبدأوا يعملوا كده مع بعض المسلمين وفي مرة من المرات وصل الكلوب دوت وغرس في مين بقى في أنس بن مالك اللي هو أخو البراء بن مالك يعمل ايه البراء بن مالك بدأ يطلع بسرعة ويتسلق السور بتاع حصن تستر لحد ما مسك في السلسلة اللي غرست في لحم أنس بن مالك وبدأ يطلع الكلوب من جسم أنس بن مالك والكلوب يعني مليء بالحرارة عامل زي الجمر ربنا يعافينا ويعافيك فضل البراء بن مالك يطلع الكلوب يطلعه لحد ما خلصه كانت ايديه الاتنين اللحم اللي عليها تساقط كلها وما بقي من يديه الا العظم عشان ينقذ اخاه انس ابن مالك في الموقعة دي بقى حصل موقف اغرب من الخيال المسلمين مش عارفين يفتحوا حصن تستر ولازم يفتحوه ده بقالهم شهور محاصرين الحصن دوت فتذكروا أن أسباب الأرض قد نفدت وما بقيت إلا أسباب السماء فراحوا للبراء بن مالك وهو مريض وتعبان ومش قادر وإيديه الاتنين متسلخين واللحم سقط منهم قالوا له يا براء سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول كم من أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك ألا تقسم على الله كي ينصر الله جند المسلمين فقال أجل فرفع يديه وإيديه الاثنين عظام فقط رفع يديه وقال اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك فنصر الله جند المسلمين وفتحوا حصن تستر ومات البراء شهيدا في تلك الموقعة والسؤال اللي ممكن يتبادر على أذهاننا جميعا ليه البراء طلب الشهادة مع ان وجوده كان هيكون نفع للمسلمين يعني كل لما يحصل موقعة مش عارفين يفتحوها أو حصن مش عارفين يفتحوه البراء يدعو ويقسم على الله فربنا ينصرهم هو ده اللي حصل عند البراء انه خاف على المسلمين من الحته ديت خشي ان تتعلق قلوب المسلمين بالبراء من دون رب البراء فتمنى الموت وبعدين امره اشتهر خلاص هم الناس كانوا عارفين ان هو آه، ان هو من الذين اذا اقسموا على الله لا ابر الله قسمهم لكن هم دلوقتي شافوا الموضوع صوره عمليه قدامهم فبقى مشهور بالحته ديت فاصبح هنا الموضوع ممكن يخش فيه رياء فيما بعد انه يوصل لنفسه شيء من العجب وفي نفس الوقت خشيه ان هم يحصل عندهم من جواهم يقول لك ايه ما تعتلش الهم لو ما حصلش النصرة في أي مكان معانا البراء يقسم على الله فينزل النصر فيتكلوا على البراء من دون رب البراء فقال لك أفضل حاجة أن أموت طب إيه أجمل موتة الشهادة للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان ويزوج من ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها وي- ويشفع في سبعين إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة ده البراء بن مالك إن النبي اداله اداله الهدية ديت اللي جايه له من عند ربنا سبحانه وتعالى أنه لو أقسم على الله لأبر الله قسمه فكان آخر حاجة يعملها أنه أقسم على الله أن ينصر المسلمين وأن يرزقه الشهادة في سبيل الله فقدم حياته كلها خدمة ونصرة لدين الله سبحانه وتعالى فين دور حضرتك وفين دور حضرتك عشان لما نقف بين ايدين ربنا يسألنا ماذا قدمتم لدين الله يبقى في حاجة قدمناها لخدمة دين الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت نايم شفت نور هلا علي